السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد الله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم أما بعد فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة القصص وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل إنه سميع مجيب الدعاء تعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع هذه الآيات الكريمات والتي بين الله سبحانه وتعالى فيها كيف أهلك عدوه فرعون وكيف أغرقه وجنوده ثم أتبعهم في هذه الدنيا لعلة ثم إنهم في الآخرة من المقبوحين ثم وقف بنا الحديث عند هذه الآية ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون كان السؤال الذي طرح نفسه ما علاقة هذه الآية بالآيات السابقة وأذكر وأقول قلنا مرارا وتكرارا أمر القرآن الكريم مبني على الوصل بمعنى أن الصورة إذا ما انتهت أسلمت للصورة التي بعدها واستلمت منها الصورة التي بعدها كذلك آيات القرآن الكريم فليست كل آية وحدة مستقلة تنفرد بذاتها وحالها وإنما لابد أن تكون هناك رابطة وعلاقة بين آيات القرآن الكريم فأهل العلم طرحوا هذا السؤال آيات السابقة تحدثت عن إهلاك فرعون وجنود فرعون وما لحقهم في الدنيا وما سوف يلحقهم في الآخرة ثم جاء الحديث بعد هذا عن الكتاب توراة الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه موسى فما العلاقة بين الأمرين بين هلاك كافر وبين إنزال كتاب قال أهل العلم العلاقة من وجوه الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين تعاقب النعم على بني إسرائيل فبين أنه أهلك عدوهم ثم أنزل عليهم كتابا ومنهجا فتلك نعمة وهذه نعمة يبقى إهلاك العدو ده نعمة ونزول الكتاب والمنهج ده إيه ده نعمة ده نعمة أدي واحد اثنين قالوا أراد الله أن يبين حاجة الناس إلى إهلاك العدو وإلى الكتاب والمنهج يعني نحن كما نحتاج إلى أن يهلك الله عدونا فنحتاج أيضا إلى كتاب ومنهج نسير عليه حتى لا نصبح كأعدائنا في بغيهم وفي ظلمهم وفي بعدهم عن الله ولذلك دائما أقول والآن بقول شيء جميل أن الله سبحانه وتعالى قد أراحنا من الظالمين في هذا البلد ده شيء جميل لكن نحن نحتاج بعد هلاك العدو إلى أن نتبع المنهج يا أستاذ المنهج يا أستاذ وده أقل شيء وأقل شك نقدمه لله رب العالمين يبقى حينما يهلك الله العدو نحن نحتاج إلى اتباع ليه؟ إلى اتباع المنهج أخي ربنا أكرمك وأهلك عدوك اللي كان بيحول بينك وبين منهج الله كنت عمال تقول طب ده خارب المساجد ده منع الاعتكاف ده منع اللحية ده بيحارب النقاب طب راح في ستين ده يا الله لا يرجع ايه المطلوب منك الآن ايه المطلوب منك الآن لا عذر لك تبع منهج هذه الآية تشير إلى هذا إلى أن الأمة كما نحتاج إلى هلاك العدو نحتاج إلى كتاب وإيه إلى كتاب ومنهج نتبعه ونسير عليه ونسير عليه ولذلك سؤال الذي يطرحه الهان أهلك الله الظلمة فهل حرصنا على اتباع الكتاب والمنهج أم أن هناك الآن حرص على الدنيا وعلى الشهوات وعلى الملذات وحتى الذين يعني أعلنوا للناس أنهم سيتبعون المنهج أصبحوا خلاص يعني بكل أسف بكل أسف يخلدون إلى الكراسي وإلى المناصب ولأجلها هناك تنازلات عن كثير مما جاء في المنهج وتلك مصيبتنا يا أخي ربنا بيهلك العدو عشان نلتزم بالمنهج عشان ما نخافش من عدو آخر ندرك أن الله سبحانه وتعالى هو القوي هو المتين هو القاهر هو الجبار يبقى خلاص توجهي ليه أتوجه إليه بالمنهج الذي يريد الذي يريد ولذلك أنا دايما أقول كده أنت الآن بندعي لسوريا ربنا يهلك بشار آه ويجعلهم ملتزمين بعد هلاكه بالمنهج بالمنهج لأن تلك مصيبة الآن في الأمم هلاك الظالمين شيء طيب شيء حسن ولكن أين اتباع المنهج هذا هو السؤال إذا العلاقة اللي بتقول لك إليها الآية أن أنت محتاج كما تحتاج لهلاك العدو تحتاج لإيه ها؟ لمنهج لمنهج الأمر الثالث والعلاقة الثالثة أن احنا عندنا ما يسمى بالتخلية والتحلية الله سبحانه وتعالى أخلى هذه الأمة من طاغية ظالمة من جنوده ثم أراد أن يحليها بالكتاب والمنهج يبقى نشيل الظالم ونجيب كتاب ومنهج يبقى في تخلية وفي ايه وفي تحلية ده كرم من الله لأي أم لأي أم أن يخليها من أعدائها وأن يرسل إليها كتابا ومنهجا ليهديها إلى الصراط المستقيم فلا حجة لهم بعد ذلك ولا عذر لهم بعد ذلك ولا عذر لهم بعد ذلك من هنا قال أهل العلم هذه رابطة قوية ينبغي أن ننظر إليها هلاك العدو ومجيء ليه الكتاب والايه الكتاب والمنهج هذا أولا ثانيا الله سبحانه وتعالى يقول ولقد آتينا موسى الايه الكتاب الكتاب اللي هو ايه اللي هو ايه التوراة التوراة قصة اتيان التوراة هي جاءت في هذه الصورة مجملة ولقد أتينا موسى الايه الكتاب لكن في صور أخرى جاءت مفصلة مفصلة إن إزاي بعدما أهلك الله سبحانه وتعالى فرعون وجنوده زي ما القرآن صوت أهلك فرعون وجنوده وكانت منا ونعمة من الله سبحانه وتعالى وتجاوز بنو إسرائيل البحر لكن لسه في لا كتاب ولا منهج بمجرد أن جاوزوا البحر أنا كما قلت كان الأصل أن يخيروا لله ساجدين شاكرين ده لسه مهلك العدو وجعل لكم البحر يبس طريق بتعدوا عليه معجزة يعني عاينوها وشاهدوها ولمسوها أول ما تجاوزوا البحر مروا على قوم يعكفون على أصنام له قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة في التخلف تخلف أول ضربة كده يعني بدل الشكر كفر كفر ومع هذا يا سيدي ماشي يعني وضع لهم بعض عضو وسيدنا موسى رد عليهم قال إنكم قوما تجهلون ده كلام جهلة متخلفين اجعل لنا إلها كما لهم ده كلام جهلة متخلفين مش كلام ناس عندها دين قالوا طيب ما احنا المشكلة ما احنا مش عارفين بقى ايه الصح وايه الغلط نقول ايه وما نقولش ايه نعمل ايه وما نعملش ايه فاحنا محتاجين لكتاب ومنهج يلا يبقى جاءت الحاجة إلى الكتاب والمنهج وقبل ما يأتي الكتاب والمنهج ها التمسوا لأنفسهم الايه ها العذر في جهلهم ما هو ما فيش كتاب ومنهج طيب نجيب كتاب ومنهج والأمة كما قلت أحوج ما تكون إلى هذا إلى كتاب ومنهج اللي من خلاله بقى تعرف ما يجوز وما لا يجوز ما يحل وما لا يحل ما يرضي الله وما يغضب الله وذهب سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام للقاء الله والقصة انتم طبعا عارفينها 30 يوم وأتمها ها بعشر والنتيجة ان رجع لقاهم بيعبدوا العجل وأضلهم السامري واحتد على أخيه ها هارون قصة انتم عارفينها القصة انتم عارفينها وبعدين اداهم المنهج هذه الكتاب بقى بعدما حرق العجل ونسفه حتى يشير ويدلل لهم على جهلهم انه لا يصلح ان يكون ها الها والا لدفع عن نفسه والا لدفع عن نفسه فعادوا الى صابيم واخذوا التوراه بقى وجاءت التوراه ككتاب وكمنهج هذه الايه التي نحن بصددها ذكرت شيئين الشيء الاول ان ربنا سبحانه وتعالى بين مدى حاجة الناس إلى الكتاب والمنهج مدى حاجة الناس إلى الكتاب والمنهج فماذا قال قال ولقد آتينا موسى الكتاب إيه؟ من بعد إيه؟ ما أهلكنا القرون الأولى القرون الأولى بقى خد من أول نوح قوم عدو قوم صالح كده كل دول ما في أمة جاءها رسول إلا وكفروا به وكذبوا إلا قوم إيه؟ يونس وما في أمة من هذه الأمم كذبت إلا وعمها الله بهلاك وعقاب من عنده إما من الأرض وإما من السماء مش كده؟ مش ده اللي حصل؟ يأجي لهم عذاب من فوقهم يجيبهم عذاب من تحتهم طيب لما أهلك الله هذه الأمم واندثرت الرسل خلاص الشرائع السابقة طمست وكلام الأنبياء السابقين طمس وجاء هؤلاء الناس لم يجدوا منهجا سابقا ولا نبيا سابقا الكل راح مدام جاء زمن ليس فيه شريعة سابقة ليس فيه كتاب سابق ليس فيه نبي ولا رسول يبقى لابد هذه الحقبة تحتاج إلى رسول وإلى كتاب وده اللي ربنا قالوا ان جاء موسى وجاء كتاب موسى يوم أن كانت الدنيا تحتاج إلى موسى وإلى كتاب موسى ليه؟ لأن الله أهلك القرون السابقة فاندثرت الشرائع واندثرت القيم واندثرت واندثرت ومن جاء بعد ذلك عاش على عقله وعلى هواه بفكر خلاص فاحتاج إلى رسول وإلى كتاب وإلى كتاب هذه واحدة الثانية قالوا إن هذه الآية تشير خد بالك بقى إن ربنا قال فيها إيه ولقد آتينا موسى الكتاب إيه من بعد إيه ما أهلكنا القرون الإيه الأولى حصل القرون الأولى هلاك ودمار ومن فوق ومن تحت زي ما أنت عايز تقول أولى قالوا هذه الآية تشير أيضا إلى أنه لا هلاك يعم الناس من فوقهم ولا من تحتهم بعد مجيء موسى مش هيحصل بقى خلاص لأن ربنا قال أهلكنا القرون الايه الأولى يبقى مفيش مش هيبقى فيه هلاك القرون اللي جاية ولذلك ده حصل إن من بعد مجيء سيدنا موسى لم يأتي عذاب يعم لا من السماء ولا من الأرض يعني شوف حصل تكذيب من بني إسرائيل وردة وكفر وعصيان وكذا وكذا وكذا لكن ما جاءهم عذاب يعم يمكن نزل ببعضهم العذاب لكن يعمهم لا وعذاب ما عام لا من سماء ولا من أرض حتى وقتنا هذا الحمد لله رب العالمين هذا أمر أكده النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرجها ابن جرير الطبري والبزار وهذه الرواية جاءت مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وموقوفة على أبي سعيد الخدري وكما قال الهيثمي في مجمع الزوائد وكلا الإسنادين صحيح الموقوف والمرفوع الرواية بتقول إيه ما أهلك الله قوما بعذاب يعمهم من السماء ولا من الأرض إلا من قبل موسى ما أهلك الله قوما بعذاب يعمهم من السماء ولا من الأرض إلا إيه؟ قبل إيه؟ قبل موسى ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الإيه؟ الأولى خلاص ما عادش بقى فيها الكتاب ما عادش فيها الكتاب يبقى الآية دي بتشير إلى أمرين الأمر الأول حاجة الناس إلى الكتاب والمنهج في وقت ليس فيه منهج وليس فيه رسول اثنين أنه ليست هناك أمة قد عمها الله بعذاب وأهلكها من السماء أو من الأرض إلا قبل موسى أما بعد موسى فلا أما بعد موسى فلا هذه أمر ربنا بيقول بقى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الايه الأولى الأمر الثاني بدأ يصف هذا الكتاب بقى فقال إيه بقى بصائر وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون بعض أهل العلم قال بصائر دي بتعود على إهلاك القرون الأولى يعني أهلك الله القرون الأولى لتكون بصائر للناس أي لتكون عبرة للناس لأن هلاك القرون الأولى ده جاءنا عبرة كأن الله أرسل إلينا رسالة إياكم أن تكفروا بالأنبياء والرسل إياكم أن تحذوا حذوهم حتى لا يصيبكم ما أصابه البعض يرى هذا والصحيح أن هذه الأشياء الثلاثة أوصاف للتوراة الوصف الأول ربنا بيقول إيه بصائر الوصف الثاني هدى الوصف الثالث رحمة يقول لك الرحمة يا عم ما هي لما التوراة حلوة كده بصائر وهدى ورحمة طب يا عمي انتوا معرضين عنها ليه وبتكفروا بيها ليه وبتقولوا مش حلوة ليه ها مش دي اوصاف مش دي اوصاف وربنا يقول على انزلنا التوراة فيها ايه هدى ونور ايه يا عم في ايه طب ما حاجه كويسه ايه ونفس الكلام ونفس الكلام قبل ما اجي لكم الان كنت بستعيد ال- الذكريات فعندي شرائط لشنوده اه الله يفحر مطرح ما راح آه، الله مصيبه آه، الله فعندي شرائط له ويمكن كان يوم ايه مش فاكر والله كان يوم الحد باين او السبت المهم يعني هو جلس اربعه في قناه الحافظ ومنهم من جلس يمجد فيه فاستفزني الكلام وعملت مداخله ناريه واعلنت على الجالسين الحرب كده على طول وختمت قولي معهم بيلا عايزين تعزوا فيه او بتمتدحوه او بتقولوا كان كويس معاكم يكفينا انه ما كانش كويس لا مع النبي ولا مع القران فرجل مات باغضا للقران باغضا لرسول الله ينال منهما انا سالت الحاضرين كده تقولوا تعزوا فيه ولا تقول الله يفحر مطرح مراره انا سالت السؤال ده وقفلت خلاص كده على كده بس سبتهم بقى هم يجاوبوا فانا كان عندي زمان مجموعه من ال- الشرايط لشنوده جوه الكنيسه يا ابني والحاجات دي كانت بتجيلنا ما كناش فقعدت بقى استرجع الذاكره اليوم لان انا قلت لهم كده انا عندي شويه حجه عليه اللي بتقوله مش عارف ايه انا الكارث لله لله وللرسول وللقران واحد بالشكل ده تقول لي اعز فيه ولا اترحم عليه ولا اعمل زي عمرو خالد ممنوس عين امه اللي عمال يعيط ربنا يحشره معاه ايه إيه الهبل ايه الخيبه اللي احنا فيها دي ايه الخيبه اللي احنا فيها دي ايه الخيبه دي ولذلك حلقه اليوم هتبقى معجله يعني عشان تبقى فاهم كده الحلقه اليوم عاوز تبقى معجله لل- ايه الهبل اللي احنا عايشين فيه ده ايه ده احنا ايه بنتاجر بايدينا بنجامل على حسابه في ايه فقاعد بسمع بقى قعدت النهارده عشان استرجع عشان ابقى رايح مشحون فاسمع بقى الايه اللي كان بيقوله زمان فقعدت اسمع فقعدت اسمع اللي اللي كان عمال يكيله للقران وللسنه لكن من ضمن الاشياء بقى اللي بسمعها اليو- اللي سمعتها منه يوم انه كان عمال يتكلم بيقول لهم القران بتاع المسلمين بيمتدحنا ويمتدح الانجيل وعمال بقى يجيب في الايه ولا تجدن اقربهم موده للذين امنوا واخد بالك وما يكملش وعندنا عمم على رمم كده برضه بس طب موده الذين امنوا الذين قالوا ان ايه نصارى ما تكمل يا عم كمل الايه لحد هنا وتقف ليه كمل الايه ما تعمليش زي لا تقربوا الصلاه وتسكت كمل ما يقدرش يكمل لان لو كمل مش هيبقى دول خلص على طول لو كمل مش هيبقى دول لان دي نازله في مجموعه نصارى معينين نصارى نجران خلاص فلو كمل مش هتنفع معاه فلحد هنا ويقف وبعدين بقى يبتدي يمسك الايات اللي عماله تمدح في الانجيل اه انا والله عندي ايات في القران تمدح التوراه ده حق وايات في القران الكريم بتمدح الانجيل ده حق وانا لسه واقف مع بعض منها اهو ادي معايا ايه اهو ربنا بيصل الكتاب التوراه منها بصائر للناس وهدى ورحمة وفي آيات وفيها هدى ونور وعيونا ليحكم أهل الإيه؟ الإنجيل بما أنزل الله في أهو إيه يعني أنت عايز إيه تاني بقى أنت عايز إيه تاني بقى يا عمي أنت بتشوف ولا ما بتشوفش أنا بقول اللي بيحتاج بالآيات دي أنت بتشوف ولا بتشوفش لو بتشوف لو بتشوف تاخد بالك من كلمتين ولقد آتينا موسى الكتاب يبقى ربنا بيتكلم عن الكتاب الذي أعطاه لموسى أنزلنا التوراة يبقى بيتكلم عن التوراة التي أنزلها وليحكم أهل الإنجيل إيه؟ مش باللي كتبه حنا وبطرس ولوقا بما أنزل إيه الله فيه آية حلوة هو ده بقى المحك يا حبيبي هو ده المحك إن ربنا بيمتدح ما أنزله الموجود الآن هو الذي أنزله الله هو ده السؤال لو كان هو كان إيه الحاجة إلى أن يأتي بعد الإنجيل بعد التوراة الإنجيل وأن يأتي بعدهما القرآن ولذلك القرآن نفسه اللي امتدح التوراة التي أنزلها الله والإنجيل الذي أنزله الله هو نفس القرآن اللي قال لي إن الموجود بين إيديهم دلوقتي لا التوراة اللي أنزلها الله ولا الإنجيل اللي أنزله الله ده محرف وده محرف فلما تاخد يا تاخد كله على بعضه يا ما تعمليش آه، قص و- قص ولازق قص ولازق فانت عايز تكلمني اه اكلمك لكن هتقول لي التوراة الموجودة دلوقتي هي دي اللي أنزلها الله اللي بتتكلم عن زنا الرب هي دي التي أنزلها الله اللي بتتكلم عن ان سيدنا لوط زلم ابنتيه اقروا سفر التكوين وتعرفوا دي اللي انزلها الله اللي بتتكلم عن ان سيدنا داوود زاني وزنى بامراه اوريه وحملت منه من سفاح واللي حملته هو سليمان يبقى داوود زاني وسليمان ابتزله هي دي التوراه التي انزلها الله اللي بيتكلمنا عن ان ادم كل من الشجره واستخبى في الجنه عشان ربنا ما يشوفوش ولازم ربنا يدور عليه ومش عارف هو فين هي دي التوراه التي انزلها الله هي دي هي دي اللي فيها هدى ونور ده فيها عمى وضلال يا ابني هدى ونور ايه دي بصائر وهدى ورحمة دي ضلال وكفر دي ضلال وكفر هي دي هي دي الانجيل بشهادتهم ده انجيل لوقا وده انجيل بطرس وده انجيل متى وده انجيل يوحنا فين انجيل ربنا يا ابني فين فلما اتكلمنا اتكلمنا عن دول فما تروحش بقى ت- تقول لي اه فيها هدى وبصائر اما امسكها بقى وادور على الهدى والبصائر مش هشوف فيها غير عمى وضلال لذلك الشرع منع منع انك تقرا في مثل هذه الكتب يبقى لو كان فيها هدى ونور وبصائر ما تقرا بقى هي دي بقى تنورك ما فيهاش كده بيحرفك وبدلك فمنع الشرع من قراءتها ومن النظر فيها منع الشرع من هذا ولذلك كتاب لابن حجر رائع يتكلم في هذا الموضوع تحفة لابن حجر يتكلم كلام خطير جدا في موضوع انك تقرأ في كتب ال- السابقين دول وجايب بقى ساق الأدلة انه ما ينفعش ان هذا لا يجوز الا لأهل العلم ولأهل البصيرة يبقى أهل العلم والبصيرة هم اللي يقرأوا في الكتب دي لكي ينتقدوها ويبينوا عورها للناس وهم أدرى بهذا لكن ما تروحش انت بقى تقول لي فيها بصائر وضع نور لما اقرا فيها مش دي مش دي ولذلك ام المؤمنين عائشه وهذا مما سقط ابن حجر في هذا السياق لما خبرت بان بعضهم ينظر في هذه الكتب انكرت عليه هذا وتلف قول الله تعالى الايه 51 في سوره العنكبوت اولم يكفهم ان انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم القرآن يا ابني مش كفاية ولا ايه وسيدنا عمر لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عنده بعض الأوراق من الكتب السابقة دي بينظر فيها غاضب النبي غاضب عنده أوراق من التوراة بتاعتهم دي بغض فيها قال يا عمر لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني كان ساب اللي معاه وبصر اللي معاه مش ينشغل بال لا عمر حزن وأسف وأحرق هذه ال- الأوراق فما ينفعش تيجي تقول لي الكتب دي اللي فيها هدى وبصائر وروح بقى بص فيها واعمل بيها و... ولذلك رب ربنا قال وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه بما أنزل الله يروح يدور على اللي أنزل الله في الإنجيل هيلاقوا البشارة بمحمد ومعنى ان هم يحكموا به أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المعنى هذا المعنى وبعضهم يقول لك ده النبي حكم يا أخي فيهم التوراة وفي آية عند في القرآن الكريم سورة آل عمران النبي قال لهم فأتوا بالتوراة إيه ها فاتلوه يبقى لما اختلفوا راح قال لهم هاتوا التوراة واتلوه طب انت عارف سبب نزول الآية والقصة يعني لما تحت- تحتج بيها وتتكلم بيها ما كل واحد عمال يألف وتبص لها بعض المنتسبين إلى العلم لا علم لهم لا علم لهم ده اللي كان قاعد في قناة الحافظ الدكتور محمد أبو زيد الفيلة الراجل كان عميد كلية دراسات يا راجل ومع هذا يقول له ما فيش مانع نروح نعزم ونعمل فلما دخلت بقى و... وشط وهدمت له ما قال أصل النبي وقف في جنازة يهودي وقلت له يا عم كمل الحديث وقف قال إنها نفس ثم ترك الوقوف بعد ذلك خلاص يا سيدي فمش حجة وقوفه ده مش حجة إن أنا أروح أعزيه راح ده غير في سكة ثالثة لا أصل دي اجتماعيات والنبي كان بيراعي الاجتماعيات و... وعندنا عبد الله بن أبي بن سلول كان رأس النفاق وشوف لما مات النبي برضه طيب خاطره خاطر أهله راح بعت لهم ثوب عشان يتكفن فيه انا انا انا انا, أنا كنت اضرب دماغي في الحيط من اللي انا بسمعه ده الناس دي بتقرا ما تفهمش بتقرا مش عارفه ايه الملابسات والاحداث مثلا هذا صحيح حديث موجود وفي الصحيح بس يا ابني افهم افهم هو لما عمل كده كان بيطيب خاطرهم النبي لما بعت له ثوبه يدفن فيه كان بيطيب خاطره مش تقرا السبب ايه السبب ده مهم ولا ولا اي كلام تعرف السبب ايه ده مش بتاع خاطره يا ابني ده اراد له ان يدخل النار خالصا تخيل ليه ليه فيقول لك شرح الحديث كده وكانت العلة في ذلك ادي السبب بقى مش بطيب خاطره عشان نضلل الناس مش هتقرع معلش والناس يعني غلابه مش فاهمه الكلام ده خلاص يقول لك اه صحيح ما هو بعت له ويروح فتح البخاري ده الحديث اه صحيح اهو يا عم ده جم في غزوه احد وانتوا عارفين الحمزه قتل وكان الحمزه ضخما فالتمسوا له ثوبا يواريه مش لاقيه اي ثوب يحطوه عليه انوار راسه انكشفت قدماه والعكس فعبد الله بن ابي بن سلول عليه لعنه الله كان ضخما كالحمزه فاعطاه ثوبه الثوب الوحيد اللي جه عليه فاصبح له يد عبد الله بن ابي بن سلول له يد اهو ادى للحمزه ثوب سهل جدا بقى ان اليد دي يعني يمكن تكرمه شويه لا يعني مش عايزينه يتكرم خالص فلما حضرته الوفاه ارسل اليه النبي ثوبه حتى يرد له ما أعطاه للحمزة حتى لا تكون له يد في الإسلام ويدخل النار خالصا دي واحد ما بيفهمش ويروح يقول لهم اصل دي الاجتماعيات وتطيب الخواطر ده اللي بتقوله ده جافي ده تضليل لخلق الله فلازم تعرف السبب والعلة عشان تفهم الحكم الصحيح فلما تقرأ الآية في سورة آل عمران فاتوا بالتوراة فاتوها إن كنتم صادقين مش عشان النبي عايز يحتكم للتوراة أو التوراة حق الموجودة الآن أو اللي كانت موجودة في زمن النبي إنما يبني كان فيه واقع فيه سبب
ان كلاب اليهود ونهد ديدنهم زنى عندهم رجل يهودي وكان شريفا في قومه وهم كلاب سفلة يعني يأخذون على الض- على الضعيف ولا يؤاخذون الشريف وده قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود إن سرق فيهم الضعيف أخذوه وإن سرق فيهم الشريف تركوه هم كانوا كده سافر فده زنا فالحكم وكان متزوجا محصانا فالحكم عندهم في التوراة الحكم عندنا وده من ضمن الحاجات اللي سابوها ولم يحرفوه ما لعبوش فيه فأصبح عندهم كده إن المحصن إلى زنا يرجم طب ده شريف من عرة القوم طيب مش عايزين نرجمه نعمل ايه قالوا حطوها في رقبة محمد شوف الفكر حطوها في رقبة محمد ازاي ما يعرفوش بقى ان عندنا احنا كمان رجل قالوا لا ده دين محمد دين التخفيف دين يسر فنروح نحتكم ليه اكيد هيدينا حكم مخفف اقرا يا ابن سبب نزول الايه أدي اكيد هيعطينا حكم مخفف وبعطناها في رقبته وبيقول لحكم ويذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم هذا محصن متزوج وزنى ونريد أن نحتكم إليه فما حكمه عندك مستنيين بقول لهم يتجلد مش عارف ايه وخلاص ويروح وينجر رجل بس على مين يا ابني على مين على مين ده بهاي مش عارفين هم يتعاملوا مع نبي على مين فقال ماذا تجدون حكمه عندكم طب إيه انتوا تقولوا لي ليه طب حكم عندكم عندكم ايه ولذلك القرآن سجل عليهم ده اللاعب اتفقوا اللي قال لنا الجلد هنقبل منه الحكم ونقول خلاص هو حكم اهو اللي قال الرد نقول له لا خلاص مش عايزين حكمك كده والقرآن سجل إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا بس فالذي أزكى منه ماذا تجدون حكمه عندكم قالوا الجلد قال أليس عندكم الرجل أدوش رجل قالوا لا قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين هذا التوراة نشوف كده عندكم ال- الرجم ده ولا ما عندكوش هذه بقى فأتوا بالتوراة إيه فاتلوها هذه القصة يا حبيبي مش عشان هي حجة على الإطلاق دي واقع بعينها فبصوا لبعض طب نجيب ولا ما نجيبش قالوا ما بنعرفش يقرأ ده أمي اه والله ولاد كلب كهلة ما بعرفش يقرأ فقام جايبين عيل من عندهم كده طفل اقرار القصة في البخاري فجابوا عيل من عندهم كده وراحوا فاتحين اقعد اقرا فالواد وان زال الرجل وبعدين ايه بقى وان كان محصنا فحكموه الرجل راح الواد عامل ايده كده ايده كده وبيقرا اللي ايه اللي بعديها فالنبي يعني ده النبي عليه الصلاه والسلام وهو عشان النبي ما يقراش قال له ارفع يدك واقرا يا ابن اللئيمه يا ابن الكاهين يا كاهين يا ابن الكاهينه ارفع يدك واقرا كده على طول شيل ايدك واقرا لتحت كده بس عشان يطلع عندهم الايه الرجل كده ادي الواقع فالآية دي لا تؤخذ على عمومها ان نجيب التوراة نتلوها في كل موقف وفي كل واقعة وفي كل دي ليها واقع خاصة يا ابني دي ليها واقع خاصة يا ابني بالدليل على خبتهم وعلى نصبهم فالناس اللي بتقدر بتقعد تجلس تحتاج بمثل هذه الآيات أنا زي ما قلت هم دول من تحدثت عنهم مرارا وتكرارا أهو ده اللي بيشوف العلم بعين إيه بعين عورة ياخد نص الآية والنص التاني لأ ياخد الواقع من غير ما يبص لسببها كده شغالين كده شغالين كده وعندنا شعب مسكين عنده أمية دينية فبيصدق ما يقول يصدق ما يسمع خلاص اللي بيتقال وهو بيسمع بيصدقه بيصدقه وتلك مصيبته للاسف الشديد ده انا ده انا انا مريض بقالي كام يوم بسبب الجهل اللي عمال اسمعه ده بسبب الضلال اللي عمالين يضللوا بيه خلق الله ده خاصة بقى في هذه الأيام في ظل اللي بيسموها المصيبة التي ألمت بنا دي نعمة يا ابني ربنا كرمنا بيها مصيبة إيه؟ ده نعمة يا ابني ده نعمة يا ابني السلفية يقول لك عزلنا السلفية إيه اللي تعزوا وتعملوا إيه اللي أنتوا بتعملوه ده؟ إيه اللي أنتوا بتعملوه ده؟ إيه ده؟ إيه اللي أنا بسمعه ده؟ إيه ده؟ إحنا وصلنا للدرجة دي يعني ما هي هي فرقته ايه عما كان النظام اللي قبل كده موجود كنا الاول بنلمس لكم العذر قولوا له هم خايف ايه النهارده في ايه ايه اللي بيحصل ده ايه اللي بيحصل ده ما نقول الحق خايفين من ايه دايما نعلنه احنا خايفين من ايه حاجه تمرض حاجه تحزن حاجه تحزن والله فتعالى بقى يبقى فهمت ان الاوصاف دي خاصة بايه خاصة بايه بالتوراة بس هذه توراة اه التي اتاها الله موسى مش اللي في ايديهم دلوقتي مش دي مش دي واي وصف حسن للتوراة التي انزل الله للانجيل الذي انزل الله مش اللي اخبرنا القران اللي ملعوب فيهم وحرف ومليان بلاوي وضلال من اوله الى اخره لا لا طب الاوصاف الثلاثه ايه بقى بصائر للناس وهدى ورحمة وبعدين الختام لعلهم يتذكرون عايزين بقى نقف مع الأوصاف الثلاثة دي ونشوف الختام ليه جه كده ده اللي لو انت عايز تعرفه وتكمله يبقى أشوفك يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله وقدر يا عم اديني اشفيت صدورك اللي عايز تعليق وشف صدري لسه لحد دلوقتي لسه ما شفوش صدرك واتفرج بقى الحلقه بالليل هيشفى اكتر واكتر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم تقبل منا امين امين اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم